السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم آه، بإذن الله سبحانه وتعالى مجلس اليوم إن شاء الله صلى الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وأن يوفقنا وأن يسددنا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه سبحانه وتعالى آه، مجلس اليوم هيكون عن وقفة مع آية من قول الله سبحانه وتعالى في وصف من صفات المنافقين في أول سورة البقرة وحقيقة هو المجلس بيعالج يعني إشكالية بما إن إحنا بتوع ال- الإشكاليات بتوع المشاكل آه. بيعالج إشكالية بت- بتقابل آه، السائر في طريق إلى الله سبحانه وتعالى ده ال- ال- آه، هنتكلم عن الإشكالية اللي بتقابلنا لكن من خلال هذه الآية ونحاول مع بعض كده نشوف إيه آه، صور هذه المشاكل وبعض الحلول وكالعادة إحنا بنقول المشاكل وإيه وما بنقولش الحلول طيب خلينا الأول بس نأصل إن ال- يعني في شوية قواعد كده في الأول مهم الإنسان يستحضرها إن الإنسان في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى لازم يستحضر قضية إن في طريق هو سائر فيه إن في صراط ممتد من لحظة الحياة الدنيا إلى دخول الجنة في صراط ممتد بيقطع أو بيصل بين عالم الغيب وعالم الشهادة بيقطع كل هذه المسافات والأزمنة حتى يصل بك إلى أن تستقر في الجنة هذا الصراط المستقيم ده أنت مطالب بالسير عليه وزي ما بتسير عليه في الدنيا تسير عليه يوم القيامة بتصل وعلى حسب زي ما القيم كان بيقول وعلى حسب سرعتك في هذه الحياة على حسب سرعتك هناك زي ما النبي صلى الله عليه وسلم آه، قال منهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كجاويد الخيل اللي بيمر على الصراط فاستحضار يعني أول معنى عايز أتكلم عنه النهاردة استحضار إن في طريق يعني إحنا في الحياة مش ماشيين عبث مش ماشيين يمين في شمال بالعرض كده لا في طريق انت المفروض تسير عليه في ناس بتمشي مخالف اللي هو تعبير القرآن ارتد على عقبيه العقب اللي هو الرجل من ورا الظهر هو ماشي مخالف ماشي بالعكس في ناس اتخذت سبل مخالفة تفرق بكم بالسبل عن سبيلي يعني في واحد دايس بنزين بس من غير ال GPS فضل الطريق فمجتهد ودايس وبذل وسعه لكن مثلا في بدعة صلى الله عليه وسلم مبتدع بيجتهد في غير محل أو في ضلال بدون علم زي النصارى ولا الضالين لذلك أحد معاني قول الله سبحانه وتعالى عاملة ناصبة أي عاملة في الدنيا تجتهد في الدنيا ولكن ينصب يوم القيامة أيضا والعياذ بالله يعني هذا العمل الذي تعب في الدنيا فيه ينصب ويدخل النار يعني لن ينفعه يوم القيامة فاستحضر ان في صراط انت ماشي فيه وهي دي ال- ال- الحكمة من تكرار هذا الدعاء المستمر اهدنا الصراط المستقيم الهدى الدلالة برفق وزي ما انتم عارفين اكيد وسمعتوا من الدكتور حازم كتير ان مش مش اهدنا الى الصراط فانت مش عايز حد يوصلك للطريق لا انت عايز حد معاك طوال الطريق انت مش عايز حد يشاور لك على الطريق الصح يقول لك اهو امشي على طول وهتوصل لا انت عايز حد عايز معيه طوال الطريق فما قلتش اهدنا الى الصراط المستقيم قلت اهدنا الصراط تطلب معية الله سبحانه وتعالى طوال الطريق عايز الهداية لذلك المسلم بيقول اهدنا والولي بيقول اهدنا والمتقي بيقول اهدنا والنبي بيقول اهدنا الصراط المستقيم مفيش صلاة كل صلاة بغير فاتحة الكتاب فهي خداج الله سبحانه وتعالى لما اصطفى دعاء واحد تكرره يوميا في كل صلاة بل في كل ركعة يعني تخيل لو احنا قلنا لك اختار دعاء واحد بس تكرره في كل ركعة انت ال- طلبات الإنسان كتير الإنسان لا يشبع ربنا سبحانه وتعالى خلاك مش انت اللي تختار ده لانك ما كنتش هتختار صح ربنا اختار لك الدعاء اللي تك... اللي تكرره في كل ركعه واختار لك الطريقه اللي تقدم بها الدعاء مقدمه من الثناء وبعدين تحديد الوجهه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين دي المقدمه وبعدين تحديد وجهتك اياك نعبد واياك نستعين وبعدين نص الدعاء ربنا اختاره لك ونص الدعاء ده بيتكلم عن الفكره اللي انا بقول لك عليها ان في صراط مستقيم انت خايف تسقط من عليه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ايه انعمت اللي كملوا في الطريق ده كملوا لان ربنا انعم عليهم واللي وقعوا في الطريق ده ن- نوعين اللي وقعوا من الطريق ده نوعين نوع غضب الله عليهم عرفوا ومرضوش يطبقوا فربنا غضب عليهم ونوع مرضاش يعرف فهو اللي ضل غير المغضوب عليهم دول مفعول بهم والفعل اسم مفعول المغضوب غضب عليهم ونوع هو اللي ضل هو اللي مشي غلط فانت ماشي على الطريق المس- لازم تستحضر المعنى ده في حياتك في السير الى الله سبحانه وتعالى انت ماشي على طريق الطريق ده حاد جدا النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا كل الآيات والأحاديث اللي أنا بقولها بتؤكد المعنى ده ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتيه الصراط سوران مشهد معايا كده طريق وحواليه ايه سور السوران دول هذه ال- الأسوار فيها أبواب مفتحة يعني فيها مكان باب بس مش مقفول يعني عارفين ايه حته مفتوحه كده بس مش مقفوله بباب زي الشباك كده بس مش مقفوله عليها على الحته المفتوحه دي ستور مرخاه بحيث سهل تتفتح وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما ابواب مفتحه عليها اي ابواب مفتحه ستور مرخاه وفي منادي ينادي عليك انك انت ايه ايها الناس استقيموا ولا تعوجوا وكل مدخل من دول كل مدخل من دول فيه شيطان عايزك تدخل فيه وانت قاعد تسمع الاصوات اللي ورا السطور ونفسك تفتح تيجي تفتح الستاره تشوف ايه اللي جوه عايز بس اعرف فضول يعني يقول لك انا بقلب في القنوات انا ما بتفرجش والله انا بس اشوف ايه شوف الدنيا فيها ايه يعني قاعد بس بعمل على الفيسبوك كده ب- شوف ال- ال- الناس دي بتقول ايه تقول له انت ايه اللي وداك هناك ايه اللي وداك الصفحات دي او ايه اللي وداك القناه دي يقول لك انا كنت ايه بتفرج وفوجئت لقيتني ساعتين جوه الشط... ال... انت بتفتح وينادي منادي عليك ويحك انك انت تفتحه تلجه مجرد بس تشيل الستاره هتلاقي نفسك بتبرطع جوه يبقى استحضار مشهد عشان ما انتهش استحضار مشهد ان في صراط وان انت خايف تقع من عليه وان انت مطالب بالسير في هذا الطريق من تقرب إلي شبرا وتقرب إلي ذراعا ومن أتاني يمشي أنت مطالب أنك أنت إيه تمشي وتصل إلى مرحلة وسارعوا أنك تسارع وتصل لمرحلة سابقوا أنك تسابق يعني استحضار ما أن لذلك كان العلماء يسموها مثلا إيه مدارج السالكين السالك يعني اللي ماشي وان هي هو متصور الطريق مش بس طريق مستقيم ده طريق مستقيم وسلالم وفي ناس بتقع وفي ناس بتطلع لذلك بيسموه منازل السائرين او مدارج السالكين يعني ده تصور العلماء في السير الى الله سبحانه وتعالى طيب طول ما انت ماشي في الطريق ده انت لازم تكون خايف انك تقع ذلك انت في كل ركعه بتقول يا رب خليني مع الناس اللي نجت في الطريق ده اللي حققوا النجاة وخايف أكون من المغضوب عليهم وخايف أكون من إيه؟ من الضالين اللي سبقك في الطريق ده استحضار المشهد ان في طريق بيربطك بالدنيا بيقطع الازمنه وبيصل بيك الى الجنه وفي ناس سبقتك الانبياء وبعدهم الصحابه وبعضهم بعض العلماء قال بعد ال- الانبياء المهاجرين والانصار انت ماشي وراهم سابقينك في الطريق انت ممكن لو شايف الطريق دلوقتي فيه قله لكن هم سبقوك صراط الذين بص- بصيغه الماضي انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين طيب طول ما انت ماشي في الطريق ده فيه ابتلاءات طول ما انت ماشي في الطريق في ايه في وجبات صلوا على النبي توجعني بس ها؟ طول ما انت ماشي في الطريق ده في ايه وجبات وابتلاءات وكل حاجه ان شاء الله طول ما انت ماشي في ابتلاءات قال الله سبحانه وتعالى إن ربنا بيخاطب اللي ماشيين في الطريق مش اللي وقعوا يعني ربنا الايه اللي انا هقولها دي مش بتخاطب الضال والمغضوب على الناس اللي وقعت لا اللي جوه الطريق اللي ماشيين اللي هو اللي في المسجد يعني اللي هم أهل الالتزام أهل الدين ربنا بيقول لهم إيه ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه مش هنفضل زي ما احنا يعني المجلس ده مش هيفضل زي ما هو هيتغربل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب الخبيث هيقع والطيب هو اللي هيكمل ايه يا عم الرعب ده عشان وانت بتقول اهدنا الصراط المستقيم تبقى خايف مش تقولها كده شخص- شخص- شخص- يعني يعني في وقت أنا بكلمك على اللي جاي يصلي تراويح عشان يخشع مش بكلمك على اللي جاي يريح مع الإمام يعني يعني تقل في أكله جاي يريح شوية لا أنا بكلمك على اللي جاي يخشع غالبنا بيستنى تعدي الفاتحة يعني شوف هيخشع في إيه يعني يعني بي... آه النهاردة آية عمران نساء هو الفاتحة من كتر ما تكررت إحنا ألفناها مش عايش في معنى يهدنا صراط المستقيم مع ان ده معنى المفروض يكون محوري في حياتي طيب يبقى استحضار الصراط واستحضار انك خايف وان الناس اللي جوه ربنا بيقول لهم ايه ربنا بيقول لهم ايوه ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز التميز الانفصال الخبيث من الطيب طيب احنا بقى مع بعض هنحاول ان شاء الله ان نذكر بعض الأسباب أو بعض الناس اللي والنفسيات أو الشخصيات اللي بتقع ما بتكملش بعض الشخصيات اللي بتقع ما بتكملش القرآن بدأ بقول الله سبحانه وتعالى بعد الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم وتكلمنا على الصراط اللي أنت عايز تمشي فيه ربنا بيقول لك في مقدمة سورة البقرة لازم الإيمان بتاعك يكون فيه معنى مهم جداً لازم الإيمان بتاعك يكون فيه معنى مهم جدا وإن المعنى ده لو غاب هي تتح... إيمانك هيكون في خطر إيه المعنى ده؟ يعني الإيمان بتاعك ما ينفعش يبقى إيمان عادي لا لازم يكون إيمان فيه يقين لازم يكون إيمان فيه إيه؟ يقين وبالآخرة هم يقين لذلك أول كلمة بدأت ألف لا من ذلك الكتاب لا ريب في واحد داخل الطريق متردد واحنا صح طب اجهز ده غلط طب اجهز انا ضيعت عمري طب اجهز انا ضيعت شبابي طب خلينا نقضيها معاهم في الجامعه وبعد الجامعه نبقى نشوف مصالحنا يعني هو مش رامي نفسه هو ما اختارش طريق الدين ورمى نفسه فيه لا هو جاي يشوف فيه ايه جاي يتفرج جاي ياخد فكره ويشتري بكره يعني مش مش جاي ده طريق عمره يعني مش قرر دي حياتي ان هو سلك هذا الطريق ولم يحيد عنه لا هو ما بيتعاملش كده هو داخل لان دايما الريب يعمل تردد هم في ريبهم يترددون المرتاب من حاجه متردد فيها عارفين لما كانوا عملوا سفينه تايتانيك وكانوا من كتر انبهارهم بيها ويقينهم فيها كانت الناس بتحط فيها اغلى ما تملك لما تكون انت واثق في حاجه قوي وواثق ان هي تكمل تحط فيها اغلى ما تملك لما تكون واثق في عربية تدفع فيها كل حاجة لما تكون واثق في حاجة تلاقيك بتدفع وانت مطمن لانك واثق الدين كده لو انت واثق في الدين تديله عمرك اغلى لحظات حياتك تديها له يعني تدي شبابك وطموحك وامانيك وجهدك تدي للدين وفكرك وعقلك وتخطيطك ومواهبك وإدارتك كل ده تديه للدين أنا واثق أصلا أنا الدين بالنسبة لي مش حاجة بجربها ده طريق حياة ده ده الصراط المستقيم اللي أنا مش عايز أمشي فيه أنا عايز أسارع وأسابق فيه فأنا مش بتعامل معاه إن أنا بجرب فربنا من أول لحظة قال لنا إن في إيمان اسمه إيمان المرتابين إيه شكله إيمان المرتابين ده؟ يعني يعني ربنا قال لنا إن في ناس إيمان الموقنين وفي كفر الصادين من الأول كده في ناس خدت قرار الإيمان فصلت وبالآخرة هم يوقنون وفي ناس سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون فصل راح الناحية دي وفي ناس مترددة إيمانهم شوية يقابل دول والله الناس دي طيبين قوي المؤمنين دول انا امنا شويه يخلو الشياطين الناس دي برضو عندها حاجات جميله يا اخي الناس دي عندها حاجات مش عند الناس التانية خلينا مع دول قاعد متردد شويه هنا كمثل الشاه الى هؤلاء والى هؤلاء كل شويه عمال ايمان المرتابين ما, ما, ما فصلش لذلك المعنى ده بس ده كان عايز درس لوحده متتبع في سوره البقره كده يعني في شواهد له كتير في سوره البقره انك انت محتاج تفصل محتاج ان تت يعني تنزع الريب منك ان كنتم في ريب كيف تنزع هذا الريب إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا القرآن بيديك طريقة للتخلص من الريب ده الناس اللي ارتابت ما كملتش مع طالوت فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر المرتبين ما كملوش الشاكين ما كملوش اللي كمل اللي اختار هنا بقى من المفسرين ان الظن بعد اليقين قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله اللي اللي موقن انه هيقابل ربنا او هنا بعض العلماء قال الظن بمعنى متمني الشهاده يعني داخل بيتمنى الموت هم دول اللي كملوا في الطريق اللي هو عنده سعاده يقدم حياته للدين لكن في ناس بتقف بتقع في ناس القرآن بقى أو خلينا بقى في سورة البقرة أنا عايزك وأنت بتختم في رمضان في معنى اختار معنى أو معنيين وأنت بتختم اكتب المعنى ده كل ما يقابلك اكتب الآيات المعنى يعني مثلا أثار الذنوب المعاصي أي آية تقابلك عن أثار الذنوب المعاصي مثلا يعني في مرة أنا كنت عملت ختمة عن الذين سقطوا أو فتنوا في القرآن اكتبهم بس كده اكتب الآيات بس عشان ألا في الفتنة سقط اكتبه إذ هم طائفتين منكم أن تفشلوا اكتبه الذي فرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكثر اكتبه شوف الناس اللي وقعت وقعت ليه تخيل كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيه؟ الشر ليه؟ من باب المتعة؟ من باب إنه يتفرج على الشر ليه؟ مخافة أن يدركني ما أنا خايف غير المغضوب عليه منظم أنا خايف إن الشر ده يدركني يعني واللي وقعوا ممكن يبقوا كانوا أحسن مني كانوا أكثر جهدا مني وأكثر ذكاء مني وأكثر بذلا مني وأنا خايف خايف أسقط طيب يبقى احنا قلنا في نوع من الإيمان في مقدمة سورة البقرة القرآن بيرفضه اسمه إيمان الإيه؟ المرتابين قال الله سبحانه وتعالى عايش ركزوا معايا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم ذكر عنهم فهم يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق إيه هو ده؟ إيه المثل ده؟ ده مثل إيه؟ مثل إيه؟ العلماء هنا بيقولوا معلش ركزوا شوية معايا المثل سورة البقرة من أصعب الأمثلة القرآنية بس أنا هقول حتة كده سريعة عشان أخد الآية اللي أنا عايز أتكلم عنها هو أنت لسه كل ده ما وصلتش للآية لا لسه صلوا على النبي مثلهم أو كصيب ده ده تشبيه إيه؟ الآية اللي قبل كده كانت بتتكلم عن الفقين وأنا قالوا حاجة من الاثنين إما حال المنافقين مع القرآن الذي يتلى عليهم القرآن بالنسبة له نور له في حياته وبعدين اختفى هو ساب القرآن فأصبح في ظلمات أو القرآن لما بيسمعه بيبقى عامل زي المطر الصيد لكن القرآن بالنسبة له مش بالنسبة للمؤمنين بالنسبة للمنافق مطر في ظلمات ورعد وبرق لكن المؤمنين القرآن بالنسبة لهم غيث مليء بالخيرات القرآن بالنسبة له هو صيد فيه ظلمات ورعد وبرق يبقى ده ده القول الايه الاول وده اللي عليه الغالب المحسن قول تاني كان المفروض نعكس نخلي التاني اول لان ده اللي اختاره الطبري والطبري اقدم وده مروي عن كتير من السلف قال لا مثل هي ايات المنافقين بدات بقول لا ايه يعني المؤمنين خلصت وبالاخره هم يوقنون التانيين إن الذين كفروا سواء عليهم آيات المنافقين بدأت بإيه؟ ومن الناس إيه؟ من يقولوا آمنا بالله وباليوم الآخر فالإمام الطبري يعني بارع الذكاء قال ومن الناس من يقولوا آمنا باليوم الآخر وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا مثلهم أي مثل إيمان المنافقين لحظة ما قالوا آمنا باليوم الآخر ولحظة ما قالوا للمنافقين قالوا للمؤمنين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا هذا الإيمان في داخلهم من جوه شكل الإيمان لو فتحنا صدره شفنا شكل الإيمان طبعا أنا بقول معنى الكلام مش نص الكلام لو فتحنا صدر المنافق وشفنا شكل الإيمان تشبيه إيمان المنافق مشهد ناس كانت ماشية في رحلة وبعدين مطر غزير وظلمات ورعد وبرق وخايفين وشوية يمشي وشوية يقف ده مشهد إيمان المنافق مشهد مش صافي مشهد مرعب مشهد مفزع مش عارف يكمل ولا لا انه مش ايمان صافي سواء القول الاول او القول الثاني كلام باقي المفسرين في قمه الروعه سواء ايه هي الظلمات وهو ده ممكن ده ان شاء الله يبقى درس بعد لكن انا عايز اخد بقى حته من المشهد ده كله لو قلنا احنا قلنا دلوقتي المثل حاجه من اثنين ايه هما حال المنافقين في التعامل مع القران او اثناء سماع القران ده او مشهد معنى ايمان المنافق تشبيه اه تشبيه ايمان المنافقين تمام في ناس ممكن تربط الاثنين ببعض المشهد ده مشهد القران جاب مشهد تفصيلي يعني ما قالش مثل مثلا المنافقين كمثل الشاه التي مثلا لا ده مثل ناس كانت في سفر وبعدين نزل صيف في ظلمات ورعد وبرق وبعدين خايفين والبرق يكاد يخطف ابصارهم وبعد كده ينور فيمشوا شويه وبعدين يقفوا وبعدين صوت الصواعق يقوم حاطط ايده في ودنه خايف مشهد متكامل صوره متكامله متحركه الصوره المتكامله دي مشهد ايمان المنافق او مشهد تعامل المنافق مع القران خلاص احنا ناخد من الصوره دي حته واحده بس كده اللي تهمنا في فكره الصراط المستقيم والسير عليه ربنا بيقول عنهم ايه في سيرهم في الطريق بيقول ايه كلما اضاء لهم مشوا فيه الصراط المستقيم اللي بنتكلم عنه كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا هي دي اللي انا عايز اتكلم عنها خالص ان لما بتضلم عند ناس بيعمل ايه بيقف في ناس لما بتضلم بيستبصر بيدعي بيتضرع بيسأل بيجاهد ما بيقفش وفي ناس أول لما بتضلم بيعمل إيه بيقف يحصل له حالة من الصدمة يعني الصدمات بتأثر على نفسية الإنسان يعني ممكن واحد من الصدمة يعني ممكن واحد يحصل له مثلا صدمة انبهار مثلا أو واحد مثلا كان بيحب شيخ ومقتنع بيه وبعدين حصل فتن هذا الشيخ يتصدم فيه مثلا كان مثلا تبنى أقوال معينة لفترة معينة وبعدين طلع في مسألة خلاف يتصدم أيا كان بقى أسباب اللي هنتكلم إن شاء الله في الآخر كده أسباب الصدمات يحصل له صدمة لما بيتصدم الدنيا تضل يقول لك يا عم أنا مش مكمل مش مكمل أنا في الطريق ويتعظم عليهم إيه؟ قاموا هي الناس دي نرجع للآية ضلمت عليهم إزاي إيه الضلمة بالنسبة لهم يعني إيه الحاجة لما حصلت المنافقين اعتبروها أن دي ظلمات فقرروا التوقف بن... لكن بالنسبة للمؤمنين المؤمنين ما اعتبروهاش ظلمات وكملوا فبقى المؤمن مستغرب أن المنافق عطلان أنت واقف ليه يا ابني عطلان ليه مش ماشي ليه المنافق شايفها ضلمة والمؤمن شايفها بدهية اللي بيحصل ده طبيعي ايه الحاجة بقى اللي في الآيات قبل ما نتكلم على اسقاط الصدمات اللي في حياتنا او الظلمات اللي في حياتنا اللي ممكن تخلينا تقف ايه الظلمات اللي كانت عند المنافق خلته يعطل ويقف لان المنافق اصلا كان داخل الطريق ده الصلاة كان داخل الطريق بتصور معين او باهداف معينة هو داخل عشان يكسب وبس داخل عشان يغنم وبس داخل عشان الدنيا وفقط فلما يحصل ابتلاء أو يحصل هزيمة أو يحصل جدب أو يحصل فقر أو يحصل أذى المنافق يقوم واقف إيه ده؟ مش مكمل قالوا هذا دين سوء ومن الناس أن يعبدوا الله على حرف مش مش مكمل زي كتير من العلماء المفسرين قالوا كلما أضاء له مشوا فيه قال دي لحظات انتصار الإسلام يعني في غزوة بدر الله أكبر أنا معاكم في غزوة أحد لا أنا مش مكمل في الأحزاب مش لاعب خالص فتح مكة لا أنا رجعت معاكم كده هو قاعد بيشوف كسبانين معاكم ابتلاءات أو هزيمة مش مكمل في ناس ممكن تعيد حساباتها وتعمل مراجعتها في الأسس في لحظات الابتلاءات يعني يحصل له ابتلاء يقول لك هو الدين صح ولا غلط مش يراجع نفسه في موقف مش يراجع نفسه أخطأ في موقف ولا يراجع الأسس الأصول وده شيء وده احنا شفناه زي مثلا فيلم في سبع سنين بتاع الجزيرة اللي يجيب لك شباب حصل لهم صدمات معينة وقرر يلحد ابتلاءات معينة خلته وإذا أظلم عليهم إيه قام وقف يبقى التصور الخاطئ عن الدين المؤمن لما حصل الابتلاء وحصلت الهزيمة وحصل الأذى وحصلت الفتنة قال إيه هذا ما عدنا الله ورسوله احنا عارفين ده يحصل وصدق الله ورسوله ما احنا من الأول ربنا قال لنا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم عنهم الصابرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا لذلك كثير من المفسرين ربط قول الله سبحانه وتعالى هذا ما وعدنا الله ورسوله اللي جت في سورة الأحزاب ب أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء اللي في سورة البقر والآيات اللي في البقر دي نزلت قبل الأحزاب فالمؤمنين لما حصل اجتماع الأحزاب قالوا أيوة دي آية البقرة صح وربنا قال لنا هيوصل لمرحلة من الضغط واجتماع الناس عليكم لدرجة ان انتوا تقولوا متى نصر الله وزلزلوا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا دي جت في الأحزاب وزلزلوا زلزالا شديدا جت في الأحزاب فلما حصلت الزلزلة في الأحزاب أيوة ربنا قال لنا كده أنا من الأول تلقيت الدين كده انا عارف ان ده هيحصل مش مصدوم في واحد لما بيشوف حاجه بيتصدم الصدمه دي تعمل له ارتباك ايه ده ازاي وازاي افتقر وازاي وانا صليت الفجر وازاي حصل لي مش عارف ايه تقوم تضلم مش مكمل واذا اغمن عليه قام يقع المؤمن اللي اللي بيتعلم دينه صح وبيتلقى دينه من الوحي ما بيتصدمش ايا كانت الظلمات اللي بتحصل للناس هو مكمل هو بيستبصر في واحد بتيجي ظلمات خفيفة كده ويجي له النور ينقشع الظلام ويكمل زي ما حصل في صلح الحديبية كده الدنيا بدأت تضلم مش فاهمين لكن جه ثبات الصديق لقوا واحد ماشي قطر يقفش جهاد وماله بيعة نبايع صلح نصالح هو ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم هو ما عندوش اشكال هو مكمل حصلت البيعة بيعة رضوان الصحابة كلهم بيعوا حصل الصلح هقول لك ايه ده ازاي نعطي الدنيا في ديننا وسيدنا عمر مش فاهم ده حصل ليه وازاي ألسنا على الحق أليسوا على الباطل حصل توترات كده لكن في حد فضل ايه فضل مكمل الصديق كمل على طول ما بيقفش سيدنا عمر لما وقف كده شوية كلام الصديق نور له حتة كلام الصديق ايه نور له حتة كده شوية لما نزلت سورة الفتح وهم راجعين النبي صلى الله عليه وسلم نادى سيدنا عمر الخطاب فقال لقد نزلت علي سورة أحب إلي من حمر النعم وقرأ عليه سورة الفتح النبي نادى سيدنا عمر مخصوص وقرأ عليه سورة الفتح فما قرأ عليه السورة جلي عنه خلاص زي هزيمة أحد كده إيه ده؟ هو احنا نتغلب إزاي؟ احنا مسلمين ومعانا النبي صلى الله عليه وسلم ودول مشركين هو احنا غلط ولا إيه؟ طب ما جايز احنا مش على الحق طب ما جايز ما ينفعش نحاربهم طب ما جايز مش... والفتن والشيطان قلتم أن هذا لا تيجي الآيات تنور تكمل فطبيعي ان يحصل لك ده موقف واتنين وتقف وت... والظلام يجي لكن مش الطبيعي انك تفضل واقف عطلان بقى مش انك تنزل من على الطريق وترجع وتاخد يوتيرن وترجع لا انت بتكمل حصل لك ازمه في الطريق حصل لك الدنيا ضلمت بسبب حاجات هنقولها دلوقتي ممكن نسقط على واقعنا دلوقتي الدنيا ضلمت وانت ماشي وبدات تقف فكر ازاي تكمل لقدام مش ترتد على عقلك في ناس قررت تكمل مهما حصل قالوا لهم إن فيها قوما جبارين قالوا لهم إحنا مكملين قالوا لهم إيه ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا قالوا لهم برضه إحنا مكملين هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فشكرا فزادهم إيمانا والله أنت زودت لي إيمان يا أخي فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل في واحد مهما حصل في الطريق هو مكمل وفي واحد عند أتفه مشكلة بيقع تحصل له شبهة كده يعني يعني كان أحد الصحابة وقيل إن هو أسلم بعد أن ارتد يعني ارتد وقيل إنه أسلم عبد الله بن أبي الصالح وكثير من الكتب قالوا إن هو رجع مرة أخرى الإسلام كان قاعد بيكتب وقيل إنه ليس هو يعني شاهد أنا هذكر القصة وموجودة في تفسير سورة المؤمنون قاعد وبيكتب بالوحي شوف وصل لمرحلة إيه وبعدين نزل سورة المؤمنون فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقرأها على عمر الخطاب فقال عمر الخطاب تبارك الله أحسن الخالقين قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت فانت قال إيه ده طب ما القرآن من عند البشر ساب 6000 آية إيه ده طب ما احنا ممكن نقول قرآن وارتد يعني ممكن حاجة انت تستغرب أصلا يعني شبهة ظلمة عابرة توقع ناس في واحد يحصل له موقف كوتشي يتسرق مثلا من المسجد يعني يعمل هيصة يا عم خلاص ففي واحد بيتلكك عشان يسيب الطريق عشان ينزل فالمنافقين هنا وإذا أضلم عليهم قاموا الدنيا ظلمت بالنسبة لهم بالنسبة للمؤمنين قالوا إيه هذا مع الله ورسوله بالنسبة للمنافقين توتر قال لك لا أنا مش مكمل أنا مش جاي على الدين على أنه كده أنا جاي على الدين على أنه إيه بكسب على طول خسرت أنا بلعب مع الكسبان أصلا على طول طول عمري كده طيب تعالوا بقى نسقط على واقعنا إيه الحاجات اللي لما بتحصل في حياتنا ممكن نقول عليها وإذا أظلم عليهم قاموا يعني في واحد بتلاقيه ما شاء الله ماشي سخن سخنية ويجي يحضر الدرس بعد العصر في رمضان ويصلي تراويح و... ماشي وفي مرحلة من حياته تلاقيه فجأة ايه وقف الدنيا ظلمت عنده ايه اللي ايه اللي في يعني ايه اللي في حياتنا لما بيحصل الدنيا ظلمت يعني مثلا احنا جبنا مثال انه يتصدم في شيخ مثلا يقوم سايب سايب الطريق سيدنا سلمان الفارسي اول شيخ كبير بالنسبه له بالنسبه له وسال على اعلم اهل الارض قال للراجل دلوني على اعبد اهل الارض واعلم اهل الارض ودوا واحد طلع نصاب طلع حرامي ما كانش يعرف حد غيره يعني مش كان بيتابع 540 شيخ وطلع منهم اثنين فيهم مشكله لا هو ما كانش يعرف غيره اصلا وكان سايب الكفر من عباده النار وبيدور ومش لاقي وبيسافر بلاد وقرر يمشي ما اعتبرش دي ظلمات توقف وقرر يكمل الطريق مش هيلف ويرجع تاني في واحد ما قرر يكمل في الطريق مهما حصل مهما قابل هو مكمل ايه بقى اللي بيحصل في حياتنا يخليها تضلم ونقف في واحد يقول لك انا بصراحة اول لما اتخرجت ضلمت لقيت فوجئت بقى ايه بالشغل وسوق العمل والحياة العملية والفلوس والإيجار وال... ضلمت قلت أنا إيه مش مكمل والله كانت أيام جميلة وإحنا عشنا مع بعض أيام جميلة وزي ما عرفنا مع بعض بالمعروف إيه نزيد بعض بالمعروف آه وده الباب السلام عليكم وندعي لبعض يا جماعة لأن أنا اكتشفت إن أنا ورايا ليلة كبيرة وإذا أظلم عليه إيه قام ضلمت فعلا بيحس إن هي ضلمت لكن أنا أجيب وقت للدين منين؟ إيه؟ أنتوا عالم فاضي هيجي وقت الدنيا في واحد بيتظلم لما بيتجوز تبقى بيحس ان هي ظلمت خالص ويحس ان هي نورت يعني عند ناس في واحد لما بيكتشف ان في معلومات كانت بالنسبه له يقينيات وطلعت غلط او فيها خلافات يرتبك كده ويحس ان الموضوع ضغط ويتوتر واحنا اتضحك علينا ايه يا ابني في ايه يعني الاسلام طلع غلط لا يعني مش النبي محمد برضه صلى الله عليه وسلم أيوة تمام أيوة الفروض خمسة تمام الحج والصيام والقيام والدعوة والأمر عفو النهي عن المنكر أمال أنت شا... أمال إيه اللي تعبك شوية الخلافات دي يعني أنت راجع ترتد على عقبيك وقفت عطلت عشان دي وهي أصلا من الابتلاءات التي ابتلانا الله سبحانه وتعالى بها ففي واحد بيعطل لما ما يعرفش يجمع بين الدين والدنيا يقول لك لا انا مش انا لازم ليا مستوى معين طيب قال الله سبحانه وتعالى وإذا أظلم عليهم قاموا إن ال- أحيانا بيحصل صدمات في حياة الإنسان تخليها تضلم في حياته فيقرر إنه يقف مش هيكمل خلاص الصح شيء طبيعي إن تيجي سحابة على قلبك شهوة شبهة موقف أزمة وأنا جبت لك أمثلة زي هزيمة أحد وصلح حديبية عدت على الصحابة أزمة وسألوا إزاي يحصل أن هذا بس بس اتصرفوا صح مع المشكلة راحوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم راحوا للوحي نزل الوحي ينور لهم فكمل انت لما بتضلم عليك بتعمل ايه يعني تحس ان هي ضلمت تحس انك عطلت ومش مكمل تعمل ايه يعني هل اسهل قرار انا مش مكمل وخلاص يعني مش عارف اكمل مش عارف اجمع بين الدين والدنيا مش عارف احل مشكله الجواز والشغل مش عارف احل ان انا اجمع بين الشغل بتاعي وبين اللي مش عارف إيه. مش عارف اطلب العلم انا اكتشفت ان الدين ده طلع كبير والعلم ده طلع حكايه والدعوه يلا يا عم انا ما... انا اصلا هجيب عمر منين للكلام ده اصلا انا مالي اتصدم انبهر في تفاصيل الدين مثلا يعني في واحد بيحصل له صدمات بسبب حاجات انت ممكن بالنسبه لك تحفزك هو بالنسبه له تصدمه يعني ممكن واحد يسمع انك ستبتلى تحفزه واحد يسمعها يقول لك لا مش مكمل طيب هي لما كده كده هتضل معانا يعني ده هيحصل هيحصل عشان بس ن- ن- نبقى واقعيين يعني هتعمل ايه لما هتضلم يعني لما تيجي تتخرج وتلاقيها ضلمت وانت ما عادش مش عارف تجمع انا قابلت اخ بعد ما اشتغل باسبوع اخي ده كان ما شاء الله لازم قبل الفجر بفتره يصلي ويصلي الفجر ومش عارف فين جلسه الضحى فقابلته بعد ما اشتغل باسبوع او اسبوعين يقول لي بص انا هسيب الشغل هسيب الفجر ليه يا ابني مش عارف اجمع ما بينهم وانا كده مش عارف ايه انا هسيب الشغل هو انت لما يقابلك ازمه ده طريقه الحل يعني انت لما الدنيا تضل معاك ده طريقه الحل تعطل يا ده يا ده ايه ايه طريقه التفكير العجيبه دي يعني هيقابلنا مشاكل في الطريق لازم يبقى عندك عقليه تتصرف معاها ازاي فاسألوا أهل الذكر تسأل حد خبرة تبحث عنها في الوحي تتضرع وت- وتل- وتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى لكن من الأول لازم يكون عندك قرار أنا مكمل أنا مش نازل من على الطريق ده ده خ- ده مفيش فيه مراجعات يعني يعني مهما مثلا والدك زعق لك ضربك ما بتقعدش تفكر طب انا هغير اسمي انا مش مكمل معاهم ده مجنون ده في حاجات أسس ما ينفعش تعمل فيها تفكر إنك مكمل في الطريق ده مهما حصل دي المفروض تكون عندك أساسيات دي اللي هتجد بيها حلاوة الإيمان أن يكره أن يعود كما يكره أن يلقى في النار مش لازم بقى إلى الكفر تقطع على وقع أن تكره أن تعود إلى حالة الفتور وال- والوقوع والانتكاس والضياع كما تكره أن تلقى في النار المعنى ده إنه يكون يعني مولع جواك هو ده اللي بيجيب لك حلاوة الإيمان أصلا ثلاثة من كنا في- فيه وجد بهن حلاوة الإيمان مشاعر الحب تجاه ربنا وتجاه النبي صلى الله عليه وسلم ومشاعر الحب تجاه إخوانك ومشاعر الكره تجاه الماضي أو تجاه لحظات الوقوع فايه اللي لما بيحصل ايه لما بي- بتضلم او ايه الحاجه اللي لما بتحصل بتضلم يعني انا عايزك اجمع ويا ريت اسمع منكم يعني انا قعدت اكتب شويه حاجات كده مثلا صدمه في الشيخ لحظات التخرج عدم الجمع بين الدين والدنيا الجواز ومسؤوليات العيال في ناس يعني كل مرحله من المراحل دي في ناس وقعت يعني الطريق زحمه جدا دايما كده خط البدايه تلاقي فيه ألف واخدين وضع الاستعداد والحماس ومش عارف ايه خط النهايه تلاقي فيه اثنين ثلاثه وبينهجوا ووصلوا بالعافيه ناس كتير وقعت في مراحل بقى طول ما انت ماشي ولا- ده ركن عند الجيش وده عند الشغل وده عند الجواز وده عند العيال وده عند ال... الابتلاء مش عارف ال... ال... وده ابتلاء في الرزق وده انت هتعمل ايه لما تضلم عليك او ايه الحاجات في واحد مثلا انه يبتلى بمعصيه مش فاهم يتعامل معاها ازاي يقول لك انا مفيش مني امل انا فاشل في واحد اترسم له صوره عاليه مثاليه من الدين جه مثلا انا طالب علم فجه وفجاه طلع مش طالب علم لا انا مش مش مش مكمل في الطريق انا داعيه مبهر ومؤثر فجه يشتغل في الدعوه ما طلعش مؤثر ع- يعني اشتغل الوظيفة لا مش مكمل في الطريق ده يعني ممكن الشخص يتصدم في تصوراته عن نفسه في تصوراته عن الدين في تصوراته عن الآخرين في تصوراته عن الحياة في تصوراته عن الجمع بين الدين والدنيا لما هتتصدم هتعمل ايه يعني لما الدنيا هتضلم في حياتك هتعمل ايه هت- هتعطل هتقول انا مش مكمل هتقول خلاص انا قاموا واذا اظلم عليهم قاموا خد بالك دي نعمه اصلا انك تفضل على الطريق محتاجه شكر فالخلاصه اللي انا عايز اطلع بيها النهارده ان اياك تكون من واذا اظلم عليهم قام وناس بتقرر ما بيمشيش غير في السالك وتودون ان غير ذات الايه الشوكه تكون لكم يعني هو عايز طريق مفروش بالورود لا تنفروا في الحر هو لا يعمل إلا في الأجواء الإيه؟ المكيفة يعني أجواء مكيفة مفيش فيها أشواك مفرودة بالورود مفيش فيها مشاكل المسجد جنب البيت والدرس ظريف والصحبة جميلة والوجبات حلوة و- أنا معاك أي حاجة لخبطة من دول هاجي على وقتي هاجي على نومي هاجي على دنيتي هاجي على لا لا مش مش مكمل معاك ليه؟ في واحد عند قال ربنا بيقول أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى هو من الأول بيديك فتات أوقاته يعني هو من الأول يقول لك عندي مشكلة رهيبة في الدين طيب نتقابل امتى والله أنا أنا فاضي جمعة واحدة في الشهر طب ماشي لا الشهر اللي بعده أصل دي خلاص أنا طالع رحلة طب أمال يعني أمال أنت هتحل مشاكلك إزاي مش فاهم هو من الأول أعطى إيه قليلا فبالتالي لما كان بيعطي قليلا طبيعي يعني أكدى دي نتيجة طبيعية لمن يعطي القليل أكدى يعني الألف دي بيسموها أحيانا ألف الوصول لشيء يعني زي أصبح كده وصل للصباح دخل في الصباح أمسى دخل في المساء فأكدى وصل إلى الكودية الكودية ده طوبة مش عارف يتصرف قصادها فأكدى يعني كان ماشي لا طوبة قام لازم وراجع أنا ما بمشيش في طريق فيه طوب أنا ما بمشيش غير في الإيه الورود والمكيف زي ما احنا قلنا بقى لا تنفروا في الحر وتودون أن إيه غير ذات الشوكة تكون لكم وكمان نسيت اختيارات الشخص الجميل ده عرضا قريبا يعني حاجة يكون جنب يعني حاجة قريبة وفيها مكسب وورد ومكيف أنا معاك أي عامل من دول من العوامل مش موجود أنا مش هكمل فبالتالي أعطى قليلا وأجدى جه عند الكودية لقى طوبة محتاجة بقى تكسير وزق وعرق طب نشوف طريق تاني طب نشوف حد معايا يشيلها طب نشوف صحبة صالحة نكسرها مع بعض طب نلف حواليها طب نشوف حل لا لا لا لذلك جه بعدها على طول في سورة إيه دي؟ سورة النجم جه بعدها إيه وإبراهيم الذي إيه في واحد بيكمل للآخر أولم ينبأ ال- اللي أكدى ده في أنباء محتاج يعرفها في أخبار مهمة محتاج يعرفها بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى هو مش عارف إن لما بيرجع هو كده بيضيع نفسه وما بيضيعش حد تاني إلا تزر وزارة وزر أخرى هو مش عارف إنه لما بيرجع هو ضيع سعيه وليس الإنسان إلا ما سعى هو مش عارف إنه هيتحاسب هو مش عارف إن ربنا بإيده كل شيء وكان ممكن يدعي ربنا وأن إلى ربك المنتهى وأن الله قدر على كل شيء وأنه أضحك وأبكى وأنه أمات وأحيا وأن اللي ضل ما بيعجزش ربنا وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى هو مش عارف إن هو محتاج ينبأ بالحاجات دي محتاج يفهم الكلام عشان يكمل في الطريق يبقى إذا إيه، أحبتي في الله معلش أنا بعتذر عشان الوقت الخلاصة اللي أنا عايز أطلع بيها النهاردة إن ر- إيه، تاني ملخص ال- ال- الدرس في ثلاث جمل الجملة الأولانية اهدنا الصراط المستقيم أنت في صراط مستقيم عايز تسير عليه الصراط ده بيمتد بيك من هذه اللحظة إلى الفردوس الأعلى صراط بيخترق الأزمنة في ناس سبقتك عليه وماشي عليه الصراط ده أحد من السيف خطر ممكن تقع على المغضوب عليهم هنا أو مع الضالين هنا ممكن تقع هنا أو هنا فأنت طول ما أنت ماشي خايف يبقى دي الجملة الأولانية في الدرس الجملة الثانية كده كده هيحصل ابتلاءات في الطريق ما كان الله ليذر المؤمنين على الهدى. كده كده هتمر بأزمات بظلمات بابتلاءات بفتن الجملة الثالثة في ناس قررت إن وإذا أظلم عليهم إيه قام هو مقرر إن لما هيقابلني كودي أنا هرجع ما هيقابلني شوكة هرجع هيقابلني حر هرجع هيقابلني مسافة بعيدة هرجع أنا ما بمشيش في الطرق الصعبة أنا ما بجاهدش أنا ما بتعبش أنا هديك فضول الأوقات أنا مش هجاهد أنا من الأول الدين عندي فتات ده ده خلاص ده الدين عندي أنت حر فده طبيعي لما ربنا قال أعطى قليلا أنت بتتوقع أكده مباشرة ف... فالجملة الثالثة اللي في الدرس ان في ناس قررت واذا اظلم عين قام دول الثلاث جمل درس اللي انا عايز اطلع بيه لا تكن مثل هؤلاء لما تضلم عليك اتصرف اسأل اجأر الى الله تضرع لف روح جاهد اوعى تعطل اوعى تعطل وإياك تظن أحيانا الشيطان بيصور لك إن وإذا أظلم عليه لما بتضلم إن ابتلاءك ده أصعب ابتلاء في الدنيا وإن محدش عارف يعديه وإن اللي بيكلموك في الدين دول ما عندهمش نفس الابتلاء اللي عندك وإن أنت يعني الشيطان يضخم لك الأمور أتريد أن تجاهد وتزرى أرضك وسماءك أتريد أن ت... الشيطان كل ما تيجي تعمل حاجة يحسسك إنك أنت تعمل حاجة ضخمة أنت بتيجي أحيانا عايز تصوم اثنين وخميس أتريد أن تصوم إيه يا عم في أنت مكبر الموضوع ده أنا عادي أنا ممكن بصحى المغرب أصلا يعني هو الشيطان أي حاجة تيجي أنت تريد أن تطلب العلم ما إحنا اتفحتنا وذاكرنا إنجليزي وكلام ما كناش فاهمينه أصلا وكنا عاملين نبصم ونعيم يعني أي خطوة في الدين عايز تعملها أتريد أن تعمل في الدعوة والناس تتريق عليك وتسخر منك وتهزأ نفسك وتعرض نفسك إيه يا عم في إيه الجو ده؟ إيه الموضوع أبسط من كده خالص على فكرة عادي ده أنت كنت ممكن عشان تعاكس واحدة عادي الناس بتتفرج عليك وعادي بتواجه المجتمع كله يعني أحيانا في الباطل الشيطان يسهلها لك ويقول لك إن دي جرأة ودي شجاعة ودي روشنة وتيجي في الحق الشيطان إيه ده؟ أتريد أن تسلم وتذر دينك ودين أبائك فأراد فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فعصاه فأسلم فأراد أن يهاجر فقال أتهاجر وتذر أرضك وسماءك يعني هو كانت أرض ولا سماء أصلا وأتريد أن تجاهد وتنكح الزوجة اللي هو أصلا مش طايقها ويتم العيال يعني أنا آسف أنا شيخ هو هو فعصاه فجاه الشيطان وحش أعوذ بالله الشيطان الرجيم فالخلاصة إياك أن تكون من هؤلاء من وإذا أظلم عليهم قاموا حاول تتعامل مع الصدمات اللي هتمر في حياتك بعقلية متزنة بلاش أسهل حل أنا مش مكمل بلاش أسهل حل زي الأخ يا الفجر يا الشغل فبالتالي هو هو عارف إنه مش هيختار الفجر احنا مش سيدنا سليمان هنذبح الخيل يعني هو عارف هو كأنه بيقول لي إيه يعني يعني عايزني أقول له إيه لا الفجر بيقضى انما الشغل ما بيقضاش يعني متصور يعني هو بيغز يعني عايزك تقول له كده فبلاش تدخل نفسك في صراعات هي مش موجوده وبلاش تكبر الظلمات وبلاش الشيطان يضخم لك الامور فتعطل بلاش تكون من اهل قول الله سبحانه وتعالى واذا اظلم عليهم قاموا خليك من السائرين في الطريق الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم اي موقف واي ظلمات واي فتن بتحصل له بتزود له ايمانه اصلا لانه بيزداد تضرع وبيزداد تمسك بالدين فبيزداد درجه عند الله فبينال معيه زياده وبينال رفعه وبيستعين بالله فبيزداد استعانه فبيدخل في دايره اصلا ما بتخلصش من العبادات فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل اقول قولي هذا واستغفر الله لكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا